عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بيك في برنامج اسئله عن الايمان يسعدنا ان احنا نجيب كل اسئلتك واستفساراتك يسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا النهارده ابينا القمص زكريا بطرس اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا
تكلمنا في ثلاث اعداد سابقه عن الله في المسيحية وأن المسيحية تؤمن بإله واحد أمين ولا يوجد شرك أبدا أو ثلاثة آلهة آه بعد إذنك يا أتوبونا بس ندي ملخص صغير عن الحلقات السابقة عشان اللي ما كانش معانا يقدر يواصل معنا الحديث اتفضل
تلخيصا للي فات في الثلاث حلقات هو تساؤل دايما يجي لنا يعني ايه حكايه ثلاث الهه هو مش كفايه الواحد يقول الله واحد خلاص واتكلمنا في الحته دي على ان البشريه في طفوليتها ما كانتش بتقبل الا حاجات مبسطه حقائق مبسطه لكن لما بتنضج بتبتدي تفحص والكتاب يقول لك الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله فبنفهم عشان خاطر ندرك ايه الفائده اللي هي تعود علينا التساؤل ايه هي بتاع الثالوث ده هل هم ثلاث الهه وفي الحلقات اللي فاتت لقينا انهم ما هماش ثلاث الهه ولا حاجه لكن دول ثلاث صفات ذاتيه في الله الواحد الله الواحد عنده صفه الوجود فلا بد كل كائن يكون موجود فالله كائن موجود وبنطلق على كده اسم الاب اللي هو اصل الوجود لكن عمر ما يكون في من هذه التسميه شبهه جسدية أو جنسية أو تناسلية بحسب ما بيفهم البشر ليه؟ لأن الكلام فيه حاجات كلام لازم معناها وفي كلام بلاغي له إشارات وله معاني أخرى فالوجود صفة الوجود في الله ده الأب صفة العقل في الله العلم والعقل ده بنسميه الابن صفة الحياة بنسميها الروح القدس فهو الله واحد له ثلاث صفات ذاتية أساسية الوجود العلم الحياة ده الثالث بتاعنا يهمنا جدا ان احنا نركز لاحبائنا في الاسلام ان الله واحد وان المسيحيه تؤمن باله واحد.
بالتاكيد.
آه طيب في عندنا هنا سؤال يا صابونه بيقول يقول القران الكريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. فما هو ردكم على ذلك على الآية دي بالذات آه كويس آه. هو طبعا القرآن نشأ في الجزيرة العربية الإسلام آه. في الجزيرة العربية الجزيرة العربية كان بتعبد الأوثان وكان الكعبة بيت الآلهة وكان فيها فوق 360 صنم لكل يوم صنم معبود وطبعا الكعبة الكبيرة ديت في كعبات ثانية كمان كان في الجزيرة العربية منتشرة فكان من ضمن المعبودات اللي عندهم آه إله القمر وكانوا يسموه الله وإله الشمس أو إلهة الشمس وكانوا يسموها اللات كانت زوجة القمر وكان لهم عيال منات العزة و
الذات والعزة اه
ف اللات والعزة ومنات الثالثة الكبرى يعني فهذه الآلهة كانوا بيقولوا ان القمر اتجوز الشمس وخلف منهم منات واللات والعزة طبعا لما جاء الاسلام يدعو للتوحيد فكان بيقول ما فيش آلهة كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دي وجهة نظر الحتة الثانية بيقولوا كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لأن كان في بدعة في ذاك الحين نعم المريمية اللي قدسك البدعة المريمية اللي احنا قلنا عليها قبل كده ودول كانوا أصلا قبل ما يبقوا آه مسيحيين كانوا عباد لإلهة السماء اللي هي الزهرة طب يعني هنا بقى سؤال صغير يبقى اذا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لا تخص المسيحيين لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا يعني طب اصل هم بيقولوها لنا ما احنا بيقولها لان البدعه دي كانت موجوده في القرن الخامس الميلادي لكن هي ملهاش اي صله بالمسيحيه ده احنا المسيحيه شجبتها مم.
منعتها وحكمت على القائلين بيها احنا ما بنؤمنش هما كانوا بيقولوا الله سبحانه وتعالى تزوج العذراء زي إلهة السماء الزهرة بتاعتهم وخلفوا المسيح كلام نونسنس كلام غير مقبول إطلاقا لا نقول هذا وعشان كده الإسلام يقول إيه آه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اعبدوني وامي اعبدوني وأمي الهين من دون الله مم.
طبعا لا ما حصلش آه.
ما ابن- ما عذراء مريم ما هياش إله والعجيب ان القران بينفيها وبينفيها.
يعني الرب بيقول المسيح نفاها اه انا ما قلتش ده مش كده آه.
برضه؟
اه فإذا الكلام ده مش موجود عندنا نهائي غير موجود إطلاقا يبقى اخواننا المسلمين لما بيقولوا لنا انتوا بتعبدوا ثلاث اله يبقوا مخطئين طبعا بالتأكيد.
لان القران نفى عن السيد المسيح آه.
الفكرة دي اه وبعدين لازم الإنسان عشان خاطر يحكم على حاجة يرجع للتاريخ مظبوط ايه التاريخ بتاع العملية دي كان في البدعة في القرن الخامس استمرت بقي منها بعد ما الكنيسة شجبتها بقي منها بعض الأشخاص في الجزيرة العربية فالإسلام كرر ما قالته المسيح المسيحية إن دي عقيدة غلط صح والإسلام شهد فعلا إن المسيح قال لا أنا ما قلتش فإذا هي ما هيش ما تخصناش إحنا كمسيحيين
يا ربي بس توصل المعلومه دي لان بنتهم في كذا مكان أي.
بالايه دي انها مطابقه علينا احنا ده صحيح الكلام ده اللي انت بتقوليه هو في الواقع ان في بعض من احبائنا المسلمين مش عايزين يفهموا بصراحه كده هو عايز يعترض وبس لان زي ما قلت في الحلقات اللي فاتت خايف خايف ان هو فتح مخه ويفهم يوصل لحقيقه والحقيقه دي قد تكون ضد اعتقاده فهو من البدايه مقفل ابوابه قلت مقفل سادد ودانه فاتح لسانه وشغال على طول نقد مش عندوش استعداد ان هو حتى يسمع اي واذا سمع ما عندوش استعداد ان هو يفهم واذا فهم ما عندوش استعداد ان هو يقبل لكن بيعترض ويحتج ويطلع لكن بالتاكيد في قطاع كبير جدا من احبائنا المسلمين اه نشكر ربنا اشكر الله نشكر ربنا يعني عايز يعرف آه.
الحقيقه مم.
عايز يوصل بس هو بياخد المعرفه من منابع اسلاميه مم.
فما بتطلعش مظبوطه المتعصبين بيفهموها له بطريقه غلط مظبوط لكن احنا بنقترب الى احبائنا المسلمين ونقول لهم احنا نزيل ما رسبه الزمن من فرقه ويا جماعه تعالوا الى كلمه سواء احنا بنؤمن بكده في عيب في اللي احنا بنؤمنه بيه مظبوط يا بونا لان انا اتذكر من واحنا صغيرين من واحنا اطفال صغيرين يعني زي ما يكونوا ساقونا مع اللبن لغايه ما وصل للنخاع جوه عظمنا من النخاع من جوه ان المسيحيه كفر وشرك بالتاكيد آه، فيا ريت نوضح دي اكتر عشان نقول لهم يا ناس الفكر ده غلط تمام.
دي مش المسيحيه وهو ده الهدف من البرامج بتاعتنا أمين.
ان احنا نعمل ابروتش اقتراب آه.
الى الفكر الاسلامي ونقول له هذه مسيحيتنا خاليه من الشرك أمين.
ومن الكفر شباب؟
يعني- مم.
طب، انا اتفضل بشكرك بص.
طبعا من اجل البرنامج اللي انتوا قعدتوه ده آه، عشان خاطر نقدر نوصل ربنا لفكر يبارك الاحباء فيك.
المسلمين
آه، السؤال بقى يا ابونا اللي هو كفر الذين قالوا احنا فكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الفكر بينفي وجود تزاوج بين الله وبين الهه مم.
وخلفه عشان كده في سوره الانعام أيوة.
ايه 101 يقول بديع السماوات والارض آه، أن اللي هو الله أن يكون له ولد أن يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة فده الفكر اللي هو بينفيه الإسلام وده فكر بتنفيه المسيحية بالتأكيد كمان في سورة الأخلاص سورة الإخلاص يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد يعني حد مساوي ليه مش كده؟ لم يلد ولم يولد نحن لا نقول هذا ما عندناش الولادة الجسدية التناسلية لأن سبب بسيط جدا احنا بنؤمن أن الله روح طب ازاي الروح ازاي هيتجوز ويخلف يعني طريقه جسديه وماديه استحاله في سوره المائده ايه 72 73 يقول ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد هو ده ايمان المسيحيه لا نقول ان هناك ثلاث الهه بل اله واحد اله واحد موجود عالم حي بس. حد يقدر ينكر كده لا طبعا إذا الآية دي يا أحبائنا في الإسلام دي ما تخصناش لا من قريب ولا بعيد وإحنا نؤيد فعلا لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاث هو ده الإيمان المسيحي اه واحنا عشان كده ممكن نقول ايه لا اله الا الله آه.
لا شريك له
لا إله إلا الله بس لا شريك له
طب في سؤالنا الأخير يا أتبونا مع آه، ال- اللي بيسأل بيقول آه، مع احترامي لكل هذه المناقشات ولكن يصعب الإيمان بهذه العقيدة أليس كذلك؟ يا ريت نبسطها على قد ما نقدر علشان نقول له إن دي مش صعبة أبدا آه، حلو هو طبعا الامور التي تختص بالله بالتاكيد صعبه ليه لان دي فوق مستوى البحث مستوى البشر فوق العقل لكنها رغم انها فوق العقل لكن ما هياش ضد العقل
طب برضه نوضح أكثر أي.
آه.
في حقائق ضد العقل العقل ما يقبلهاش آه.
استحاله زي مثلا الله يتجوز وخلف استحاله دي ضد العقل ليه لان في منطق تاني الله روح كيف للروح ان يتزوج وينجب فم- مرفوضه عقليا لكن امور الله اسمى من مستوى العقل لان العقل محدود وامور الله الله غير محدود فصعب أو عسير ان الانسان يدرك بنفسه ما فوق العقل مستوى.
لكن محتاج الى نعمه الهيه تساعده على الفهم اشراقه والاشراقه دي تتكلم عليها الصوفيين اشراقه الصوفيين قريبين جدا من الحياه الروحيه آه، ال- لمعرفه اسرار الله الصوفيه بالذات فبيتكلموا عندهم عن مبدا مبدا اشراقه النور الله بيشرق ده نفس الكلام اللي قالته المسيحيه يقول كده عندنا آه، الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح اشراقه طب انا دوري ايه دوري ان انا اقول له يا رب اشرق بنورك في حياتي اه المهم جدا بقى يا ابونا نقول لهم دوركم ايه عشان نوصل اشرق بنورك يا رب في حياتي آه.
انا بدي شويه تشبيهات عشان خاطر نقدر نسهل الموضوع مم.
اولا محدوديه العقل وعدم محدوديه الله فالعقل المحدود لا يتسع لله محدود ازاي برضو كان في فيلسوف عقلاني عايز يفهم ربنا واسرار الله و... ويدرك الله ويلم ربنا في دماغه يعني فمش قادر قرب يجنن قرب يجنن ف... فمره شاف حلم انه ماشي على شاطئ محيط مترامي الاطراف وشاف طفل صغير فاحت حفره في الش- في الشاطئ على الشاطئ وجايب جردل وعمال يلم ميه ويحطها في الحفره ميه تملى الحفره وتنزل يروح يلم تاني ميه ويحطها في الحفره فراح قال له قال له انت بتعمل ايه يا ابني؟ قال له ما بعملش حاجه قال له لا انا شايفك عمال تنقل الميه وتحطها في الحفره قال له اه قال طب ايه يعني قصدك ايه؟ قال له انا قصدي اجيب ميه المحيط ده احطها في الحفره دي قال له انت مجنون يا ابني قال له ليه مجنون ليه؟ قال له بقى المحيط المترامي الاطراف عايز تحطه في حفره محدوده كده؟ قال له ما تكلم نفسك
اه كلمة الله ده فاتت.
محدود عايز أيوة.
تجيب الله غير المحدود وعايز تحطه في عقلك المحدود صح يا رب.
صحى من النوم اه قال له عارف سامحني يا رب.
قدر نفسك.
اه سامحني يا رب دي حاجات فعلا اسمى من العقل محتاج لمعونه أيوة.
من السماء مم.
حاجه تانية احب ادي تشبيه تاني مم.
ايه رايك في واحد يطلع من مصر ويقول انا عايز اروح امريكا بالعربيه بتاعتي دي شاري عربيه ايوه مرسيدس اخر موديل آه.
معرفش بيسموها بقى شبح ولا بودره ولا ايه ف طب توصل بقى ازاي يا ابني؟ قال كده همشي لحد اسكندريه وانزل في البحر الابيض بالعربية أعدي بالعربية.
وعدي أخش المحيط آه.
وعسوق آه.
لحد ما أوصل أمريكا سهل مش ممكن مش ممكن ليه مش العربية تجري أيوة بس لها حدود تمشي فيها عايزة أرض تقدرش تمشي في مية توصل أمريكا بطريق تاني قالوا إيه؟ قال تركب عربيتك دي نفسها لحد المطار وعلى المطار تسيب العربية وتركب وتاخد طيارة ترفعك لفوق السحاب وتنزلك في أمريكا آه.
لكن عربيتك ما توصلش ما تقدرش تركب بيها عقلنا ده العربية بتاعتنا مرسيدس محترمة بركبها واروح الدنيا كلها لكن لما اجي اوصل السماء لا عايزة طريقة لا، تانية عايزة طيارة آه. آه.
الطيارة ديت الأذرع الأبدية من تحت الله يحملك بالروح مم.
عشان كده يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا يقول كنت في الروح آه.
في يوم الرب كنت في الروح في يوم الرب مم.
والرب فتح لي بابا وشاف ما شافه في الرؤيا كلها فاذا دوري انا اقول له يا رب انت اديتني عقل عشان ادرك به المحسوسات بالمنطق بالقياس وبسمع واشوف نتائج محسوسه وملموسه مم.
لكن ادراكك فوق المحسوس وفوق الملموس مم.
اذا انا محتاج الى روحك القدوس
آه، برضو عشان يساعدني ارشاد روحك ليا برضو الكلام ده صعب لأحبائنا في الإسلام أي.
إحنا بالنسبة لنا ممكن نقول الروح يعني دي حاجة سهلة لكن بالنسبة لأحبائنا في الإسلام الكلام ده صعب أي.
يعني عايزين طريق أسهل وأبسط من كده يوصلهم للحقيقة ببساطه الانسان يدعو يا طه اقول له يا رب من فضلك علمني مم.
اشرق بنورك في حياتي عرفني اللي انا مش عارفه ده في مره من المرات قصه لطيفه قوي كان في واحد سفاح سفاح قطع طريق وبعدين مش مرتاح بيعبد الشمس فمش لاقي شبع في عبادته للشمس ففي يوم كده وقف وقال للشمس ايتها الشمس ان كنت انت هو الله فعرفيني ذاتك مم.
بعدين سكت كده وأنت أيها الله المجهول بالنسبة لي أنا مش عارف عرفني ذاتك دعاء من القلب عايز يفهم آه.
هو مش عارف طريق ربنا وإذ به يجي له فكرة في دماغه الله يديها له يعني فكرة يقول له أنت ساكن الجبل قطاع طريق قاعد في مغارة في الجبل قال له آه قال له في على بعد منك في جماعة رهبان قاعدين برضه في مغاير زيك بس دول بيعبدوا الله مع وأنت- الفارق طبعا.
مع الفارق الكبير قال له روح لهم اسألهم مم.
آه، دي فكرة كويسة قوي هو كان بيفكر في الرهبان ازاي يسرقهم لكن ما كانش بيفكر في الرهبان إزاي؟
ازاي يستفاد منهم فجات له الفكرة لمعت كده مم.
واحنا بنقول على لمعان الافكار في القلب دي من عند- وفي ذهن الانسان آه، دي من دي عند- اشراقة نعمة من الله آه. آمين فخد بعضه وتنه رايح بالرهبان مم.
قال لهم انا متدايخ انا بعبد الشمس لكن مش لاقي شبع نفسي مش لاقي راحه داخليه انا عايز ارتاح انتوا بتعبدوا مين فواحد من الاباء قال له تعالى يا ابني حبيبي خليك معايا ونتفاهم مع بعض ودكا يسال والراهب يرد يسال السفاح يسال والراهب يرد السفاح يسال والراهب يرد حد ما اجاب على كل ما تساؤلاته وفي نفس الوقت كان بيصلي له بيدعي له يا رب اشرق بنورك زي ما جبته علمه السكه علمه الطريق نور له سكته فهمه الابعاد بتاعت هذه الحياه فتنه قاعد لحد ما سمع ويتردد عليه يوميا يوميا والراجل برضه يدعي يا رب عرفني ذاتك عرفني ذاتك فهمني يا رب ف- فتنه وياه لحد ما عرف ان الله في محبته الكبيره الله غير المرئي حب يظهر للبشر عشان يوريهم نفسه ف- فاكره في سوره الاعراف يقول لك موسى طلب من ربنا ان هو يوريه ذاته قال له لا ما تقدرش تشوفني آه. انظر للجبل انظر للجبل إذا استقر.
آه.
ولما يستقر آه.
هتشوفني هتشوفني فتجلى مم.
الله للجبل فصار دكا دكة. آه.
وصار موسى ايه صاعقه مم.
مش كده مم.
الدك دي جابت عارفه آه، النسف يقول ايه النسف يقول الله اعطى للجبل حياه واعطى له علم واعطى له رؤيه الجبل الجماد مش تجلى للجبل آه.
مش ال- شوف القران يقول لك مش تجلى لموسى على الجبل لا مم.
تجلى للجبل
الجبل تجلى له الله ودي شهاده من القران جماد تجلى له تجلى الله الله طب يبقى وأنا؟
كتير يا يا ناس كتير على انه الإنسان.
يتجلى في انسان اه آه.
يتجلى في الانسان ويتجلى للمسلم ويتجلى آه.
للجد اللي هو ويتجلى لل- خلقنا الانسان في احسن تقويم طب من باب اولى يبقى في الانسان أكيد.
آه. آه.
وموسى ارتعب مم.
صار صعقه بس شاف ربنا صعق ليه لانه شاف ربنا آه.
انا لما است- لو استقر الجبل تراني فالله تجلى شاف وشافوا موسى تاني في الشجره ايوه في العليا لعلك لما تكلم الينا من الشجره واخد بالك؟ هل إني اتاك أنست حديث موسى نارا ف... اه فم لا.
اه لا اكيد فالفكره انا لما ادعي ربنا واقول له انا عايز اشوفك زي موسى مم.
قال له يا رب موسى طلب ان هو يشوفك فانت ترأيت له بطريقه اعجازيه مم.
خليت الجبل يشوفه كمان مش بس موسى انا عايزك يا رب عايزك تشرق لي بنورك عارفه الراجل ده هو آه هو ده بقى الفكره اللي قالها الرهبان ليه ان الله غير المرئي غير المحدود حب يظهر للبشر عشان خاطر يفهمهم هو ايه صفاته سماته طباعه فظهر في جسد المسيح زي ما ظهر لموسى على الجبل زي ما ظهر له على في الشجرة ظهر ليه في جسد إنسان طاهر خده من العذراء مريم وتجلى فيه فشفنا محبة الله في شخص المسيح أي.
شفنا وداعة الله في شخص المسيح شفنا صفات الله كلها في شخص المسيح إذا المسيح هو الصورة التي تعكس لي صفات الله وسمات الله ومحبة الله إذا هو الطريق لمعرفة الله عايز أقول لك كمل في الحكايه دي معلش لحظة آه، اتفضل هذا السفاح مم.
بعد ما تقابل وفهم وكون علاقة مع المسيح وقبل المسيح في حياته صار قديسا واسمه القديس موسى الأسود لأنه كان عبد مم.
عبد وتغيرت حياته بالكامل فإذا احنا بنطلب من ربنا طريق معرفة الله اه العقل ممكن ما يقدرش يدرك لكن عندي إمكانية أقول له يا رب من فضلك وريني ذاتك تجلى لي يا رب اظهر لي شخصك المس قلبي اشرق بنورك في حياتي علمني الطريق اهدني طريقا ابديا فلما بيطلب من الله الله بيسمع يستجيب لان الله اب اب بيحب الانسان آه، ما هي دي النقطة هاي بقى بقى.
يا صابونة لو أخي إخواننا في الإسلام أي.
عرفوا أن الله أب محب ما هواش جبار ولا متكبر ولا لا ده أب محب بذل بأغلى شيء عشان إنقاذ البشرية لأنه بيحب البشرية نفسي نوصل دي يعني قدسك برضه توصلها بطريقتك انت اقدر لانك انت اختبرتيها في حياتك يعني النقله اللي ربنا اتنقلتيها يديك نعمة يا ماما.
من من حياه لحياه ومن الظلمه للنور ومن نشكرك ف- فدي نشكرك.
خبره يعني هو طبعا في الكتاب المقدس بيقول لنا الله محبه مم.
يمكن يكون عند اخواننا المسلمين صفات الله 99 صفه اه بس المنتقم والجبار و- والمتكبر و- يعني هو هو برضه فيها الرحمن فيها الرحيم الرحمن والرحيم الملك القدوس السلام المؤمن آه، المهيمن.
بس بس المحب.
فيها فيها الم- المذل والمعز بس المحب.
والرافع والخافض ما فيش المحب المحب ما فيش الحب يعني هم 99 واحد آه.
طب ليه ما حطش خلاهم 100 round figure يعني وحط المحب يعني فاتته لا اصل هتتعارض مع تصرفات كتير أيوة.
اه بالطريقه ديت الله محبه احب العالم وعلي ان انا اقول له يا رب علمني وعرفني ذاتك ومحبتك آه. آه برضو في نقطة تانية مهمة آه أنا أيام ما كنت في الإسلام كنت بخاف من الله مش مش خوف رعب لأن الله منتقم ومن منكم إلا واردها و و لا يا لا أنا نفسي موضح لهم الله أكتر لا الله مش كده لا هو منتقم ولا جبار ولا ولا ده إله محب وأفضل عطوف صح آه، اتفضل ما- ما هو سيد المسيح قالها آه.
قال تعلموا مني لاني وديع وم- ومتواضع آه.
القلب آه.
مش كده؟ وديع ومتواضع القلب مم.
هكذا احب الله العالم احب هكذا يعني بهذا المقدار آه.
ايه المقدار ده حتى بذل ابنه الوحيد اللي هو المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه يقول الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا حب مم.
عشان كده واخد بال حضرتك مم.
فحتى اخونا المسلم بيف- بيشوف ان المسيحيين فعلا عندهم محبه وان المسيح محب مم.
مش كده؟ الله محبه فديت ملموسه قوي بس الانسان يطلب يقول له رب متعني بحبك اغمرني بحبك اشملني بحبك بين لي حبك عشان انا كمان احبك لان الكتاب بيقول كده نحن نحبه مم.
لانه هو أحبك احبنا اولا أولاً. آه.
فالانسان لما يدرك محبه الله هيلاقي قلبه عمال يشتعل بمحبه ربنا
آه، طب برضه يا أستاذ منى في نهاية حديثنا آه، قدسك النصيحة اللي ممكن توجهها لإخواننا المسلمين عشان يعبروا ويوصلوا للحقيقة اللي احنا فيها طيب. هو طبعا بالتاكيد نحن نؤكد محبتنا لاخوتنا المسلمين طبعاً، طبعاً.
وده انعكاس مم.
واعلان محبه الله ليهم مم.
وكل اللي انا عايزه انهم يفتحوا ودانهم يفتحوا مخهم يفكروا تاني بعقليه القرن الحادي والعشرين لان طول السني- السنين اللي فاتت والازمان اللي فاتت 14 قرن ما هوش عايز يفكر مم.
ماشي على الفكر البدوي القديم لكن لو فتح مم.
وفهم وناقش يستنير ويطلب من ربنا يقول له يا رب نور لي طريقي هو عنده استعداد يسمع ويفهم مم.
وعنده طلبة من ربنا ودعوة ان رب نور لي طريقي وعرفني الصح فين واهدني طريقا ابديا آه، في نهاية حلقتنا احنا بنشكرك يا أستاذ وأكيد لنا لقاءات كتيرة معك اكيد اكيد عزيزي المشاهد هنا في حقيقة مؤكدة لازم تعرفها وتتأكد منها أن الله يحبك الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون دي حقيقة يا عزيزي المشاهد الله مش هينتقم منك الله مش جبار الله يحبك عزيزي المشاهد هيظهر عنوان في الآخر أي سؤال أو استفسار ابعت لنا بيه أو إن كنت عايز الكتاب المقدس يسعدنا إن احنا نبعته لك مجانا شكرا والى اللقاء